نأتي إلى المواجهة المواجهة بين جيش سعد بن أبي وقاص وبين رستم ابن الفرخزاد الأرمني تتابع وصول الجيوش واصطفوا الاثنين في أماكنهم الجيش جيش فارس مواجه لجيش سيدنا كعب والخريطة قدامنا بتقول التعبئة كانت ازاي تم توزيع الفيلة في القلب والميمنة والميسرة ده بالنسبة لجيش فارس واصطف سيدنا سعد بن أبي وقاص بجيشه آه وعمل التعبئة بتاعته زي ما احنا هنشوف آخر تعبئة دلوقتي في آه هذه المنطقة اسمها شاطئ العتيق عاودت رستم الأحلام المفزعة والرؤى اللي كان بيشوفها والهواجس اللي جات له أول ما عسكر في شاطئ العتيق رأى في صبيحة الليلة الأولانية على طول منجما له بحلم رأى ايه بقى منجم له شاف له حلم بيقول رأيت الدلو في السماء في جردة نازل من السماء دلوه أفرغ ماؤه راح المية اللي في الدلو دي في الجردل اه اتصبت يعني وقعت ها ورأيت السمكة في ضحضاح من الماء تضطرب في سمكة عمالة ايه تضطرب في الضحضاح ده ورأيت النعائم والزهرة الزهر قال رستم للمنجم ويحك هل اخبرت بها احد انت قلت لحد انا شفت الرؤيا المنيله دي قال لا قال فاكتمها اكتمها لان رستم اولها على على هزيمته برضه على انه هينهزم وكان رستم يبكي من هذه الاحلام كل ما يشوف الاحلام دي سبحان الله يجي له نوع من الانقباض فيبكي مره وهو في شاطئ العتيق ده استعرض على فرسه جيش المسلمين ده رستم طلع بالفرس بتاعه بيبص على جيش المسلمين حتى بلغ القنطرة فبعث إلى قائد المسلمين عليها كان القائد على القنطرة دي سيدنا زهرة ابن الحوية رضي الله عنه وأرضاه جاي له ذكر في القادسية الجيل دلوقتي فرستم قابل زهرة بن الحوية على القنطرة تحدث الاثنان الاثنين بقى بيتكلموا مع بعض ده راكب على فرسه وده راكب على فرسه رستم بقى بيركز في كلامه على حسن معاملة الفرس للعرب وبدأ يلمح لسيدنا زهرة بن الحوية بالصلح ده تلميح مش تصريح وعرض عليه بطريقة غير مباشرة كده يعني طبعا فهم سيدنا زهرة بن الحوية الكلام فدعاه أولا للإسلام سيدنا زهر بن الحوية دعاه أولا للإسلام نسمع بقى الحوار اللي دار بينهم بالتفصيل لأنه الحقيقة جميل جدا جدا وكلامه في منتهى القوة رستم بيسأل زهر بن الحوية بيقول له أنتم جيراننا وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا فكنا نحسن جوارهم ونكف الأذى عنهم ونوليهم المرافق الكثيرة ونحفظهم في أهل باديتهم فنرعيهم مراعينا ونميرهم من بلادنا ولا نمنعهم التجارة وقد كان لهم في ذلك معاش يعني الكلام كويس ان احنا بنحسن اليكم يعني رد عليه سيدنا زهرة بن الحوية قال صدقت قد كان ما تذكر شوف الاسلام في صدق مش لا ما حصلش وانتوا ولاد كذا لا لا لا لا فعلا حصل الكلام ده اه ليس امرنا امر اولئك ولا طلبتنا طلبتهم إنا لم نأتكم لطلب الدنيا وإنما طلبتنا وهمنا الآخرة إحنا جايين من الآخرة كنا كما ذكرت يدين لكم من ورد عليكم ويضرع لكم يطلب ما في أيديكم ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم فدعانا إلى ربه فأجبناه فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني اللي ما يخشش الإسلام فأنا منتقم بهم اللي هم المسلمون يعني منهم لهؤلاء من إيه؟ من الفرس وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل ولا يعتصم به أحد إلا عز الله الله على الكلام الجميل قال رستم وما هو قال سيدنا زهر بن الحوي أما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به العمود الأساسي عندنا في الدين يعني الإسلام فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى قال رسل ما أحسن هذا وأي شيء أيضا قال كما الله كلام حلو إيه اتقال يعني قال زهر بن الحوية وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى قال رستم حسن وأي شيء أيضا إيه ثاني قال زهر بن الحوية بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم مفيش حد فيهم يتفضل على الثاني قال رستم ما أحسن هذا يعني كويس ها أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه لو سمعت الكلام ده وافقت عليه ومعي قومي كيف يكون أمركم أترجعون لو بقيت مسلم زيكم كده تسيبونا وترجعوا قال زهر بن الحوية والله لا نقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة نيجي نتاجر أو يكون لنا حاجة أنا خلاص هتبقى أرض إسلامية آه قال رستم ردا على كلام سيدنا زهر بن الحوية صدقتني والله أما أن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحدا يخرج من عمله من السفلة كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم نعدوا ثورهم وعادوا أشرافهم الناس اللي فيهم يعني كبار يعني فقال سيدنا زهر بن الحوية ردا عليه ونحن خير الناس للناس ونحن خير الناس للناس فلا نستطيع أن نكون كما تقولون نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا لا ما نعملش كده الحقيقة هذا الكلام بينهم يعتبر إقامة حجة من سيدنا زهرة بن الحوية على رستم ابن الفرخزاد الأرمني لكن الظاهر ان رستم اقتنع بكلام زهرة بن الحوية فعلا منظره كده يعني ولذلك عرض الامر على خاصة جيشه طبعا خاصة الجيش رفضوا لان معناها ان هم هيبقوا مسلمين خلاص بقى وكان رفيق ده قبل ما يروح عند المسلمين كان حاضر ولذلك مع الرؤية السابقة ومع هذا الكلام كان مؤثر فيه يعني مش الرؤية بس اللي خلت رفيل يبقى مسلم ويروح مع المسلمين كذلك الكلام الجميل اللي سمعه من سيدنا زهرة ابن الحوية عندما فشل رستم في إقناع القادة بتوعه من الجيش أرسل إلى المسلمين طالبا رسولا للمناقشة ده ذكاء منه بقى ازاي الكلام ده كان بينه وبين سيدنا زهر بن الحوية لوحديهم الاثنين سيدنا زهر بن الحوية على القنطرة وهو بيناقشه وبيكلمه زي ما تقول رستم كان عايز يسمع كلام المسلمين للقوات بتوعه يمكن يأثروا فيه يمكن الكلام ده يأثر في القادة بتوعه فيعمل ايه؟ طلب من المسلمين ان هم يبعتوا له واحد عشان ايه؟ يناقشه يعني علشان هو هدف رستم ان اللي هيجي ده عايز كلامه يسمعوا القاده بتوعه يسمعوه ويشوفوا القوه فيه والتاثير يمكن يتاثروا يمكن يسلموا يبقوا جم على راس رستم فارسل سيدنا زهر بن الحويه الى القائد سيدنا سعد بن ابي وقاص في قلعه قديد الى انه يبعث مندوب من المسلمين الى رستم فعلا قرر سيدنا سعد بن ابي وقاص انه يبعث مجموعه على راسهم المغيره بن شعبه الثقفي ومعاه مجموعه من اهل الراي منهم سيدنا بشر بن ابي ره عرفجه بن هرسم البارقي حذيفه بن محصن الغلفاني ربعي بن عامر مزعور بن عدي دول معاه لكن هو القائد المغيره بن شعبه الثقفي هذا سبحان الله كان قاطع طريق وكانوا مروا 13 لوحده كده ولذلك كان له قصة قلناها في صلح الحديبية يوم الاثنين واحد ذو القعدة سنة ستة والمغيرة بن شعبة ده آه هو اللي راح كسر لات وعمل نفسه مغمى عليه ووقع وقالوا له احنا قلنا لك ان اللات مش هيسكت كانوا مسمينها الربه اللي كان موجود في حصن الطائف اللي بتسكنه قبيله ثقيف اخر قبيله اسلمت سنه تسعه وده المغيره بن شعبه الثقفي منهم اهو آه، المغيره بن شعبه كان هو القائد وعرض سيدنا ربعي بن عامر رايه على سيدنا سعد بن ابي وقاص اللي هو ايه بيقول له ان الاعاجم لهم اراء واداب ومتى ناتيهم جميعا يروا انا قد احتفلنا بهم فلا تزدهم على رجل ده كلام سيدنا ربعي ابن عامر بيقول لسيدنا سعد بن ابي وقاص ان الاعاجم لهم اراء واداب عادات وتقاليدهم يعني فانا شايف ان احنا لو رحنا مجموعه كده مننا ها يبقى كاننا يعني عبرناهم واحتفلنا بيهم وعملنا لهم قيمه امال انت رايك ايه؟ الراي والله لا تزيدهم على رجل ما يستاهلوش ابعت لهم واحد بس يتكلم معاهم بس فوافقوه جميعا وعرض ان يذهب هو بمفرده فوافقوا جميعا وخرج ربعي ابن عامر للقائد رستم لوحده يبقى تخيل بقى سيدنا ربعي بن عامر طالع لوحده اوقفوه الحرس طبعا على القنطره وارسلوا الى رستم ها فرستم قال لهم يعني احسنوا معاملته وخلوه يجي لي يعني قبل ما يجي يخليه او قبل ما ياذن رستم لسيدنا ربعي بن عامر بيقول للي حوله أنتباهى أم نتهاون؟ رأيكم إيه؟ نتباهى نعمله هيصة كده وحاجات بقى ون- ونحط حاجات كده وبتاع ونظهر له احنا مين بقى الفرس ولا نتهاون؟ نخلينا كده ببساطة يعني فقالوا لا نتباهى لا لا لا اعمل له بقى حاجات كده ايه تخبله وتزغلل عينه كده من الذهب اللي عندنا ومن الحاجات بقى والكلام ده كله فلبس رستم اغلى الثياب اغلى الثياب عنه ووضعوا الانماط والوسائد المنسوجه بالذهب كله هات احسن حاجه عندنا حطوها ليبهروا ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه فما يقدرش بقى يتكلم بقى يتلهي في ايه في المناظر اللي قدامه دي وايه ده هيقعد يقول يا ايه ده والذهب ده بكام والبتاع ده بقد ايه يا خبر ابيض لكن سبحان الله لا لا لا مش ربعي مش المسلمين هنشوف بقى دلوقتي سيدنا ربعي بن عامر لما يخش على رستم دخل ربعي بن عامر على رستم يشوف شكله بقى عامل ازاي السيف بتاعه له جلاب الجلاب ده عبارة عن ثوب قديم قماش قديم بيحط فيه الجلاب بتاعه يعني مش حاجة بقى جلد كده ومش ومش عارف منسوجة من ايه ومرصعة بايه مفيش كلام من ده جحته اللي بيسد بيها بايده كده دي من جلود البقر والعبايه اللي هو لابسها من وبر الجمال حاجه يعني شوفوا كده ايه ده ايه ده ايه المنظر ده وعامل راسه اربع ضفاير مضفر لهم دماغه اربعه وظل يسير على جواده حتى الفسطاط لغايه الس- الايه السجاده اللي كان حاططها قدامه رستم تعرف طول السجاده دي كام 190 متر ليه علشان عبال ما يصلوا يكون بقى يعني الرعب دخل في قلبه زي ما كثير من بعض الناس يعملوا كده اللي هم بيسموهم بقى المديرين والمديرين مش عارف مين ورؤساء ايهم يعمل لك بتاعه طويله قوي كده والمكتب بتاعه قدام عقبال ما تفتح الباب وتخش له جوه تكون بقى خلاص قال يعني بقى ايه دب في قلب الرعب يعني طبعا الفسطاط ده البساط ده السجاده دي طولها 190 متر من افخم السجاد طبعا هو بقى داخل راكب على الجواد بتاعه الفرس بتاعه وداخل بالفرس على السجاده فوقفوه فتجاهل كلامهم عمل نفسه مش واخد باله لا انزل لازم تنزل شاوروا له انزل انزل فنزل وربط الفرس في وسادتين جاب جاب خدتين قطعهم وراح رابط دي الفرس بتاعه وراح داخل بقى برجله كده قالوا له ضع سلاحك سيب السلاح بتاعك هنا ايه بتاعك قال لا لا ما تسيبش السلاح بتاعي ابدا اني لم اتيكم فاصغى بامركم أو انا ما جيتلكوش علشان اسمع كلامكم وانفذ اللي انتوا بتقولوا عليه لا انتم دعوتموني انتوا اللي قلتوا لي تعالى فإن أبيتم أن آتيكم إلا كما أريد وإلا رجع أنا بقى ما دام أنتوا اللي طالبيني أنا أجي زي ما أنا عايز عاجبكم كده عاجبكم مش عاجبكم أرجع تاني فقالوا لرستم قالوا له الكلام اللي قاله ده فقال ائذنوا له هل هو إلا رجل واحد إيه يعني مش مشكلة ما هو واحد يعني هيعمل إيه يعني هيقدر يعمل حاجة كده وإحنا قاعدين كلنا ائذنوا له خليه يخش وزي بعضه خلي السير بتاعه زي ما هو فلما دنا من رستم هو ماشي بقى على البساطة ب 190 متر ده ومعاه الرمح بتاعه فطول ما هو ماشي عمال يخرم لهم في المخدات والوسائد اللي هم حاطينها جعل يخرق النمارق برمحه طول ما هو ماشي عمال يخبط في النمارق دي ويخرمها فما ترك نمرقه ولا بساط الا افسده بوظهم كل ايه المخدات اللي حاطينها له دي لانه فهم مرادهم هو فاهم هم هو فاهم هم عايزين ايه ايه يعني ده الحاجات اللي انتوا تتفاخروا بيها ده يعني متخيلين ان هو ده العز يعني وده الجاه وده كذا طب انا اكسره لكم لا قيمه لهذا عندي فلما دنا من رستم سيدنا ربعي بن عامر جلس على الارض راح قاعد على الارض ايه ده عملت كده ليه فقال انا لا نستحب القعود على زينتكم هذه احنا ما بنقعدش على الزينه اللي انتوا عاملينها من الذهب والسراير والنعام والريش والكلام ده كله لا لا لا فقال له رستم هيبتدي يتناقش معانا ما جاء بكم اه خلي بالك رستم هيقول نفس الاسئله اللي قالها لزهره بن الحويه ليه طب ما هو عارف الاجابه هو عايز ده يسمع اللي حواليه الاجابه لعلهم يتاثرون فقال ما الذي جاء بكم فقال ربعي بن عامر شوف بقى الكلمات اللي تكتب ميه الذهب الله ابتعثنا وجاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام الله الله على الكلمات اللي لخص بها الإسلام تاني إن الله ابتعثنا وجاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان ظلم الأديان يعني إلى عدل الإسلام فمن أجابنا تركناه وأرضه ومن أبى اللي مش عايز قاتلناه قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله فقال رستم وما موعود الله الكلمة اللي كان قالها له المسلم الأسير وما موعود الله قال ربعي بن عامر الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي والنصر لمن بقي يعني فقال رستم سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا طيب أنا عرفت أنتوا عايزين إيه ممكن تسيبونا بقى شوية كده يعني قال نعم كم أحب إليكم ده سيدنا ربعي بن عمرو بيقول رسل كم احب اليكم تاخذوا قد ايه يعني يوما او يومين فقال رسل لا بل حتى نكاتب اهل راينا ورؤساء قومنا هو رسل الحقيقه زي ما قلنا عايز يطول المده يعني عايز هو مش راغب في القتال لدرجه انه قدم استقالته ليزدجرد ما قبلش وعرض عليه انه يعين الجالينوس مكانه برضه ما قبلش يزدجرد وخد المسافه 230 كيلو في اربع شهور يقدم رجله ويأخر رجلين يعني مش عايز فعايز يمط يعني فبقول له طب ادونا فرصه نكتب لاهل فارس يعني هيكتب للمدائن بقى والمدائن ترد عليه لا بل حتى نكاتب اهل راينا ورؤساء قومنا عشان يمط يعني فرد ربعي بن عامر يقول ان مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا يعني عمل لنا قاعده وعمل به ائمتنا اللي هو ايه ان لا نمكن الاعداء من اذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء اكثر من ثلاث ثلاث ايام بس مش يقعدوا يقولوا لنا استنى احنا بنكاتب وعملنا مكاتبات استنى ما نشوف الرد عليها ايه هي ثلاث ايام بس فنحن مترددون عنكم ثلاثا هنقف ثلاث ايام هنستنى بس فانظروا في امركم وامرهم واختار واحدة من ثلاثة بعد الأجل بعد الأجل ده تختار واحدة بقى من الثلاثة اللي هقول لك عليهم دول اختار الإسلام ونجعك وأرضك مش عايز أو الجزية فتقبل ونكف عنك وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه وإن كنت إليه محتاجا منعناك أو ثلاثة المنابذة أو المنابذة يعني القتال يعني ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا أنت أنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع ما تراه يبقى خلاص اتفقنا على ثلاث أيام بعد كده اليوم الرابع هيبقى في قتال على طول فقال رستم لربعي بن عامر أسيدهم أنت؟ انت بتتكلم كده وتقول انا هعمل واسوي قدامك ثلاث ايام بس وكذا وكذا ايه يعني انت القائد بتاعهم يعني اسيدهم انت؟ قال ربعي بن عامر لا ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض يجير ادناهم على اعلاهم لا كلنا يد واحده وكلنا واحد وادناهم يجير على اعلاهم لو واحد صغير قال كلمه الكبير ينفذها له حاول رستم اقناع القاده اللي حواليه فبعد ما فرغ ربعي بن عامر من كلامه يقول رستم اه زي ما قلت لك عايز ياثر على اللي حواليه فقال هل رايتم كلاما قط اوضح او اعز من كلام هذا الرجل؟ فطبعا دول بقى فرس بقى قالوا في كبرياء وغطرسه معاذ الله لك ان تميل الى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب اما ترى الى ثيابه؟ بص رسول الله بثياب بص لابس ايه؟ حتى ثيابه اتقبل احنا بنبص لثيابه ولا بنبص للمناظر؟ احنا بنبص للكلام اللي قاله، بصوا للكلام. فقال رستم ويحكم لا تنظروا الى الثياب ولكن انظروا الى الكلام. قال ايه الهيافه دي؟ انتوا باصين لمنظره؟ بصوا لكلامه بيقول ايه؟ ان العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الاحساب ليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيه ما ترون. العرب ما يعني ما يهتموش قوي بموضوع اللبس والبتاع الزخرفه اللي انتوا عاملينها دي. مفيش فايدة بل القادة بقى اللي حوالين رستم قال يعني عايزين يهزأوا ويسخروا من ربعي بن عامر فجم حواليه كده وقعدوا ياخدوا السلاح بتاعه كده ويبصوا فيه ويعينوه يعني يبصوا عليه ويبصوا على اللبس اللي هو لابسه ويقعدوا يعني زي ما يكون بيحتقروا في ايه؟ في ملابسه وفي سلاحه وفي الكلام ده. فقال لهم ربعي بن عامر ربعي بن عامر ما شافهم بيعملوا كده معاه قال لهم هل لكم الى ان تروني فاريكم توروني واوريكم انتوا بتستقلوا بيا ومنظركم كده يعني زي ما تكونوا بتحتقروني يعني وتحتقروا لبسي وسلاحي وبتاع اوريكم وتوروني فاخرج ربعي بن عامر سيفه من خرقه طلعه من الخرقه بتاعته كده والسيف بتاعه سبحان الله كانه شعله نار فقالوا له اغمد اغمد خلاص حط حط فغمده ثم ارادوا ان يختبروه خايفين منه طبعا وأن يروه قدراتهم فوضعوا له ترسا ووضع لهم جحفة فرمى ترسهم بسهم فخرقه خرقه تخيل ان السهم داخل الترس بتاعهم ورموا جحفته بسهم فسلمت ولا حصل فيها حاجة وهنا قال لهم ربعي بن عامر يا أهل فارس إنكم عظمتم الطعام والشراب واللباس إنكم عظمتم الطعام والشراب واللباس وأنا صغرناهم ما بنهتمش احنا بالهيافة بتاعتكم دي ثم تركهم وعاد إلى معسكر المسلمين بعد ما أثبت لهم بالدليل العملي أديكوا قاعدين تقولوا السيوف بتاعتنا مرصعة بكذا وبنلبس كذا وبنعمل كذا كل ده كلام فارغ انتوا ما عرفتوش تعملوا حاجة في الزحفة بتاعتي اللي معمولة من الجلد اهي وأنا وريتكم عملت إيه في الترس بتاعكم يا أهل فارس إنكم عظمتم الطعام والشراب واللباس وإنا صغرناهم الحقيقة إن كان له أكبر الأثر لكن طبعا برضه إيه الكبر الكبر في فارس يعني احنا هنسمع الكلام دول مفيش فايدة تاني يوم بعث رستم بن الفرخزاد الأرمني إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص إنه يبعت له الرجل ده اللي هو ربعي بن عامر ده قال له بعتنا الراجل اللي كان عندي امبارح ده لانه يبدو بقى انه كان عايز برضه يخلي الكلام ده ايه ينتشر تاني على القاده والقوات بتوعه لعل حد منهم يقتنع لان رستم مش مقتنع بانه يقاتل المسلمين فسيدنا سعد بن ابي وقاص ما بعتش بقى ربعي بن عامر لا قال لك عشان ما يفهموش ان احنا ما عندناش الا ده بس يعني هو ده اللي بيعرف يتكلم ارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص الى حذيفه بن محصن الغلفاني رضي الله عنه وارضاه حذيفه بن محصن الغلفاني ده كان احد القاده الالويه ال 11 اللي بقى اللي كلفهم سيدنا ابو بكر الصديق بسحق التمرد في الجزيره العربيه لو في حروب الرده يعني وكان مع القائد عكرمة بن أبي جهل في قتال مرتد الأزد في عمان اللي هو حذيفة بن محسن الغلفاني وقد دعا قومه إلى الإسلام قبل قتالهم فعادوا إلى الإسلام إلا دبا الحمد لله كل قوم رجعوا كانوا بقوا مسلمين إلا دبدي الذين قاتلهم حتى هزمهم بعد أن قتل منهم عشرة آلاف ومات أبو بكر الصديق وحذيفة بن محسن الغلفاني أمير على عمان وكان احد رجال المثنى بن حارثه الشيباني هو سيدنا حذيفه بن محصن الغلفاني ده وقد ابلى بلاء حسنا في البوي وكان على مقدمه الغارات الناجحه التي شنها سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني على الاسواق شمالي العراق في الخنافس وبغداد رضي الله عنه وارضاه. ذهب سيدنا حذيفه بن محصن الغلفاني علشان يقابل رستم قبل القادسيه. لكن كان على نفس هيئه سيدنا ربعي ابن عامر اللي راح امبارح ده آه، وبرضه جاء راكب الفرس بتاعه ومشى على البساط ابو 190 متر ده فقال له انزل فقال ذلك لو جئتكم في حاجة خاصة بي يعني لو حاجة خاصة بي أنا هعمل اللي انتوا عايزينه فقولوا لملككم أله حاجة أم لا قولوا للملك بتاعكم أنا هخش على النظام بتاعي عايزني كده ولا لا فإن قال لا فقد كذب وإن قال نعم لا- لأنه عارف إن هو اللي طالبه يبقى لو قال لا يبقى كذاب لا أنت طالبنا وأنت باعت لنا طب وإن قال نعم لم آتيكم إلا على ما أحب أجيلكم على الوضع اللي أنا عايزه بمزاجي بقى يعني أجيلكم زي ما أنا عايز فقال رستم دعوه خليه يخش فدخل بفرسه حتى بلغ رستم التاني كان داخل بقى لما نزل على رجله ماسك ال- الرمح وعمال يخرم فين في المخدات ده دخل بالفرس بتاعه على المخدات دي كلها حتى بلغ رستم فنزل عكس بقى ما عمل سيدنا ربعي نزل حذيفه بن محصن الغلفاني من على الفرس وجلس بجوار رستم على سريره قعد جنب رستم على السرير بتاعه فقال له رستم انزل قال لا لم افعل لا مش هعمل انا هفضل قاعد فتركه وقال ما بالك جئت ولم يجئ صاحبنا بالامس انت جيت انت ليه النهارده احنا ما- احنا كنا طالبين من امبارح اللي هو يقصد يعني ربعي بن عامر ما ما جاش ليه ما بالك جئت ولم يجئ صاحبنا بالامس فقال حذيفه ابن محصن الغلفاني إن أميرنا اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء أميرنا بيعمل عدل بيننا في الشدة والرخاء فهذه نوبتي فهذه نوبتي ده دوري أنا بقى خلاص آه ربعي بن عامر خلص خلصت نوبته امبارح النهارده بقى النوبه بتاعتي انا يعني فقال رستم ما جاء بكم الله سبحان الله نفس السؤال برضه عشان هو عايز يسمع اللي حواليه زي ما قلنا ما جاء بكم انتوا جايين ليه عايزين ايه فقال حذيفه ابن محصن الغلفاني ان الله عز وجل من علينا بدينه وارانا اياته حتى عرفناه وكنا له منكرين ولاش مصدقين الكلام ده كنا مشركين يعني ثم امرنا بدعوه الناس الى واحده من ثلاث ندعو الناس الى واحده من الثلاثه دول فأيها أجابوا أي واحدة منهم أجابوا إليها قبلناها ثلاث حاجات إيه هما واحد الإسلام وننصرف عنكم نسيبكم مش عايزين يبقى احنا هنطبق الإسلام على الأرض دي وانتم أو الجزية ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك طيب لا انتوا عايزين اسلام ولا عايزين تدفعوا جزيه ولا نطبق شرع الله على ارض الله او المنابذه يعني الحرب فقال رستم بص ال- ال- الذكاء بتاعه والمراوغه فقال رستم او الموادعه الى يوم ما طيب يعني سيبونا يعني نفكر يعني فقال حذيفه ابن محصن الغلفاني نعم ثلاثا من أمس ثلاثا من أمس هتستهبل كل يوم تبعت تجيب واحد وتقول له ادينا ثلاث ايام في ثلاث ايام في ثلاث ايام لا احنا المده اللي نديها لك نعم مودعه اه ثلاثا ثلاث ايام من امس وامبارح اتحسب كان عندك امبارح اخونا ربعي بن عامر احسب من امبارح ثلاثا من امس طبعا آه، يعني بص وقع وقع بقى في حيره يعني ايه آه، قفل عليه يبقى مفيش فايده طب خلاص سيبنا طب سيبنا اليوم الثالث اللي بعديه بقى ادي واحد ربعي بن عامر اثنين حذيفه بن محصن الغلفاني في اليوم الثالث برضه بعت رستم لسيدنا سعد بن ابي وقاص ابعت لنا يا سعد حد من عندك طب انا بعتنا لك اول واحد وبعتنا لك الثاني ماشي بيمط في الايام يعني زي بعض ما كلها محسوبه انما نقيم عن الحج ماشي ايه المطلوب قال له تبعت لي واحد ثالث فأرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا المغيرة بن شعبة الثقفي برضه عمل نفس الكلام ودخل زي ما هو عايز ووصل لغاية رستم وراح قاعد على السرير جنبه زي ما عمل حذيفة بن محصن الغلفاني أول ما قعد جنبه على السرير نخر أخو رستم أخو رستم إيه ده؟ إيه اللي جاي يقعده ده؟ ووثب الفرس كلهم على سيدنا المغيرة بن شعبة فترتروه ومغشوه يعني طلعوا يجروا عليه ضغط ضرب ضرب اوعى وزقوه وزقوا فيه وبعدوه كده لغايه ما نزلوه من على الايه؟ من على السرير جنب رستم فقال المغيرة بن شعبة لأخو رستم في هدوء وثبات وتعقل بص بيقول له ايه بقى؟ كان اخو رستم ده نخر يعني نخر يعني يعني بينخر كده بينخر. قال لا تنخر ليه بتعمل كده ليه يا اخويا؟ فما زادني هذا شرفا ولا نقص اخاك يعني ما هو شرف كبير ليا قوي ان انا اقعد جنب ال- اخوك على الكرسي ده وما يعني ولا نقص اخاك يعني حاجه ان انا اقعد جنبه يعني كانت تبلغنا عنكم الاحلام ده كانوا بيقولوا عليكم انكم ناس عاقلين ولا ارى قوما اسفه منكم والله ما شفت ناس اهبل منكم ان معشر العرب سواء على فكره احنا عندنا يعلموا بقى احنا عندنا كعرب مسلمين يعني احنا سواء يعني ده زي ده وده زي ده إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا محدش هنا بيعبد الثاني ما عندناش آلهة وعبيد وأسياد لا لا لا لا, لا. إلا أن يكون محاربا لصاحبه إلا أن يكون محاربا لصاحبه ياخده في الأسر بقى يعني فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى انتوا أنا كنت فاكر انكم زينا كده يعني وكان أحسن من الذي صنعتم والله كان بدل ما تعملوا معايا كده وتمغشوني وتطرطروني كده كان أحسن من الذي صنعتم أن تخبرونني أن بعضكم أرباب بعض كنت تقولوا لي إن إحنا بنعبد بعض شوف ال- ال- الكلام في العظم الكلام يعني إيه آه، يعني كلام واضح يعني وان هذا الامر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه كنت تقولوا لي لا احنا ما بنعملش كده ما كنتش عملت كده ولكن دعوتموني اليوم علمت ان امركم مضمحل وانكم مغلوبون انا دلوقتي تاكدت فعلا ان ربنا هينصرنا عليكم ان شاء الله وان ملكا لا يقوم على هذه العقول لا يمكن ربنا ينصر ناس بالهباله بتاعتكم دي لما جيت اقعد جنب رستم الحقيقة إن كلامه ده أثر جدا جدا جدا في الناس. هو المغيرة بن شعبة كان يعرف الفارسية وكان يقدر يتكلم بيها ولكنه تظاهر بأنه ما يعرفهاش. وقال بقى للمترجم اللي بيترجم اسمه عبود الترجمان قال يا عبود أنت رجل عربي فأبلغهم عني إذا أنا تكلمت كما تبلغني عنهم. فكلامه ده اثر جدا جدا في الناس اللي موجودين الله يعني ايه ده انتوا بت- بتعملوا كده مع بعض ما بتعملوش كده مع بعضكم كمسلمين وان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فعشان رستم يلغي اثر كلام المغيره في الحته دي لان الحته دي تمس رستم اللي ما معناه انت عامل في نفسك كده ليه ده في ناس ما بيعملوش زيك كده اهو فحاول رستم ان يعمل حاجه فيها ممازحه حاجه فيها ضحك كده يعني فقال ما هذه المغازل التي معك الا تروا ان هذه المغازل تغني عنكم شيئا فقال المغيرة بن شعبة ما ضر الجمرة أن لا تكون طويلة ثم رماهم كما فعل ربعي حين فاوضهم قبل المغيرة يعني تعالى طالما بالسهام دي هم طبعا بي- بيقلصوا عليه يقولوا ما هذه المغازل يعني بيقولوا على السهام اللي معاه انها زي ما تكون حاجات بيغزلوا بيها حاجات رفيعه كده لان سهامهم هم طبعا مدندشه ومشرشبه وفيها بقى كذا وكذا وكذا فرماهم بيها اوريكم بقى ال- الحاجات اللي بت- بتقلصوا عليها دي السهام البسيطه اللي انتوا بتقولوا عليها الصغيره دي بتعمل ايه؟ ثم قال رستم للمغيرة بن شعبة الثقفي ما بال سيفك رسا أنا شايف السيف بتاعك كده يعني قديم كده أو حالته كده مش مش كويسة يعني قال الرس الكسوة يعني الغطا بتاعه اه قديم لكن حديد الضربة ثم أعطاه سيفه ليراه شوف بقى اللي أنت بتقول عليه ده رس الكسوة عامل إزاي فاستأنف رستم المفاوضة وقال للمغيرة تكلم أم أتكلم تتكلم أنت الأول ولا أتكلم أنا يعني قال المغيرة أنت الذي بعثت إلي فتكلم مش أنت اللي قلت لي أنت اللي عايزني قول لي يا عايز إيه يعني هنا تكلم رستم فحمل قومه وعظم أمرهم شوف مش حمل الله عز وجل لا حمل قومه وعظم أمرهم وبيقول بقى لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين على الأعداء أشرافا في الأمم فليس لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا ننصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين بس لكن بعد كده لا الشهر أو الشهرين للذنوب اللي علينا يعني فإذا انتقم الله فرضي رد إلينا عزنا وجمعنا لعدونا شر يوم هو آت عليهم ثم إنه لم يكن في الناس أمة أصغر عندنا أمرا منكم نفس الكلام الخايف كنتم أهل قش ومعيش سيئة لا نراكم شيئا ولا نعدكم وكنتم إذا قحطت أرضكم وأصابتكم السنة يعني السنة المجدبة يعني استغثتم بناحية أرضنا فنأمر لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردكم وقد علمتم أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادكم يعني ناسكم فقيرة وتعبانة ومش لاقيين تاكلوا عشان كده جيتوا لنا يعني فأنا آمر لأميركم بكسوة وبغل وألف درهم أدي الأمير بتاعكم كسوة وبغل وألف درهم وآمر لكل رجل منكم بوقر تمر شوية تمر تاكلوهم يعني وبثوبين وتنصرفون عنا ها وترجعوا بلادكم إيه رأيكم؟ فإني لست أشتهي أن أقتلكم ولا آثركم يا سلام يعني أنا مش عايز أموتكم ولا أحطكم في الأسر فلما سمع سيدنا المغيرة ابن شعبة كلام رستم رد عليه وقال إن الله خالق كل شيء ورازقه فمن صنع شيئا فإنما هو يصنعه لا الله يعني مش أنت والذي له واما الذي ذكرت به نفسك واهل بلادك من الظهور على الاعداء والتمكن في البلاد وعظم السلطان في الدنيا فنحن نعرفه ولسنا ننكره ما احنا عارفين اللي انت بتقول ده فالله صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم يعني ده مش من عندكم انتوا ده ربنا اللي عامل كده واما الذي ذكرت فينا من سوء الحال وضيق المعيشه واختلاف القلوب فنحن نعرفه عارفين كده ولسنا ننكره والله ابتلانا بذلك ده ابتلاء وامتحان من الله وصيرنا اليه والدنيا دول مره كده ومره كده ولم يزل اهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا اليه ولم يزل اهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ويصيروا اليها عايز يقول له يعني وتلك الايام نداولها بين الناس يعني ولو كنتم فيما آتاكم الله ذوي شكر لو كنتم بتحمدوا ربنا على اللي حصل معاكم ده كان شكركم يقصر عما أوتيتم وأسلمكم ضعف الشكر إلى سوء الحال ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من الله رحمة يرفه بها عنا ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه أو كنتم تعرفوننا به إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا وأنزل عليه الكتاب فدعانا إلى الله وإلى ما بعثه به فصدقه منا مصدق وكذب منا آخر فقاتل من صدقه من كذبه حتى دخلنا في دينه من بين موقن به وبين مقهور حتى استبان لنا أنه صادق وأنه رسول من عند الله فأمرنا أن نقاتل من خلفنا هكذا كلام طيب جدا جدا فرد رستم على المغيرة بن شعبة قائلا إذا تموتون أو تقتلون يتموت يتقتل قال المغيرة بن شعبة ردا على رستم إذا يدخل من قتل منا الجنة ويدخل من قتلنا منكم النار الله ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم هنكسبكم إن شاء الله ونحن نخيركم بين إحدى ثلاث خلال ثلاث حاجات إلى الإسلام ولكم فيه ما لنا وعليكم ما علينا ليس فيه تفاضل بيننا هم. تسلموا أو الجزية الضريبة وأنتم صاغرون أو الحرب رستم لم يفهم كلمة صاغرين مش واخد باله من كلمة إيه صاغرين دي يعني اللي هي قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون يعطوا الجزيه اللي هي الضريبه عن يد يعني عن قدره وهم صاغرون يعني اذلاء فرسل ما فهمش كلمه صاغرون دي يعني ايه فسال المترجم قال له اسال كده المغيره قل له يعني ايه صاغرون دي يعني فقال المغيره ابن شعبه الثقفي رضي الله عنه ان يقوم الرجل منكم على راس احدنا بالجزية مع الجزية في ايده يحمده ان يقبلها يقول له يعني الله يكرمك خد الجزية يعني تحايلوا علينا يعني كمان مش ها يحمده ان يقبلها منه وان احتجت الينا نمنعك لما تحتاج الينا ان احنا ن- يعني ندافع عنك مقابل احنا خدنا منك الجزية دي نمنعك والا فالسيف ان ابيت والاسلام احب الينا منهما اشوف انك تسلم والله احب الينا من الجزيه واحب الينا من القتال هنا بقى طبعا المفروض رستم ده قائد معروف بالحلم والحكمه والكلام ده خرج بقى واستشاف غضبا من كلام المغيره لما قال له الكلام ده فرد رستم وقال ما كنت اظن اني اعيش حتى اسمع منكم هذا معشر العرب ثم نخر نخرة وقال لا يرتفع لكم الصبح غدا حتى أفرغ وأقتلكم جميعا لا صلح بيننا وبينكم هكذا وصلت الرسالة بقى واضحة جدا عشان يعرفهم ان احنا لا نعطي الدنية في ديننا بعد هذا الكلام اللي قاله رستم يبقى كده كأنه خلاص رفض الصلح وخلاص كده برضه يعتبروا ايه يعتبر الثلاث ايام انتهوا خلاص وهكذا خرج سيدنا المغيرة بن شعبة بعد هذا اللقاء وبعد ما قال له خلاص لا صلح بيننا وبينكم رستم بعت واحد من الفرس ورا المغيرة ابن شعبة وقال له لما يعبر المغيرة بن شعبة القنطرة الحاجز بين الفرس والعرب ابقى قول له الكلام اللي انا هقوله لك ده ده رستم بيقول للراجل ده يقول للمغيرة بن شعبة الكلام ده الراجل ده كان يعرف اللغة العربية بقى اللي هو قال له رستم ده فقال له لما يعبر الأنطرة دي اللي بيننا وبينهم ابقى قول للمغيرة بن شعبة إن الملك اللي هو رستم يعني إن الملك اللي هو رستم كان منجما كان بيعرف إن التنجيم والكلام ده يعني وقد حسب لك ونظر في أمرك يعني رستم قعد بص للمغيرة بن شعبة قال وهو بيتكلم فحسب بقى وعمل حساباته دي اللي هو بيؤمن بيها بالتنجيم فقال إنك غدا تفقأ عينك فرستم بيقول لك إن الفال بتاعك والبتاع الطالع بتاعك بيقول إن بكرة إن شاء الله عينك دي تتخرم فرد المغيرة ابن شعبة في سخرية على الراجل اللي بيكلمه باللغة العربية ده وبيقول له إن الملك اللي هو رستم كان منجما وقد حسب لك ونظر في امرك فقال انك غدا تبقى عينك فرد المغيرة بن شعبة في سخرية قائلا بشرتني بخير والله ده خير اللي انت قلت لي عليه ده ولولا ان اجاهد بعد اليوم اشباهكم من المشركين لتمنيت ان الاخرى ذهبت ايضا والله لولا ان انا اقاتل بيها زيكم كده المشركين لتمنيت ان عين الثانيه كمان تروح مش عين واحده فضحك الايه الجند وعندما علم رستم برد المغيره ازداد اعجابا بالعرب وبالرغم من اعجابه بالعرب وكان مبسوط فعلا من كلامهم ويعني اكبرهم في نفسه الا انه للاسف كان باعت بعض القوات بتاعته من الفرس يتحرشوا بالمسلمين على اساس انهم يسيروهم يعني وينرفزوهم ويبينوا لهم بقى ان احنا الفرس الاقوياء اللي كذا واللي كذا آه الحمد لله استطاع المسلمون ان هم يردوا هذا التحرش لكن ما كانش فيه قتلى آه من المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. طيب وبعدين بعد الثلاثه دول ما راحوا بقى يبقى لازم يكون في موقف وعلشان نعرف ان الاسلام ما هواش برضه آه بيسعى للقتال وبيسعى لسفك الدماء وكذا وكذا وكذا سيدنا سعد بن ابي وقاص من عنده اراد كده ان هو من عنده يعني يبعت لهم وفد اخير بقى اخر كلام بقى علشان يعرفوا ان احنا مش بنلعب بقى وان الموضوع داخل على جد فارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص وفدا مكونا من سته سته بس ما فهمش الثلاثه بقى اللي كانوا قبل كده ما فهمش ربعي بن عامر وذاك بن محصن الغرفاني والمغيره بن شعبه الثقفي لا ما كانوش دول الوفد اللي كانوا سته دول اللي هم ناتي اسمائهم أسيادنا طبعا قرطة بن أبي زاهر مزعور بن عدي المضارب بن يزيد العجلي سعيد بن أبي مرة العجلي بصر بن أبي رهم وعرفجة ابن هرسمة البارقي الحقيقة أن الوفد ده كان له كلام طيب جدا جدا مع رستم وبرضه مفيش فايدة وصلوا إلى طريق مسدود لكن الحقيقة عايزين نسمع برضو هم قالوا ايه آه لرستم لانهم كلموه كلام جميل جدا جدا جدا قالوا له ان اميرنا يقول لك اللي هو سيدنا سعد بن ابي وقاص ان الجوار يحفظ الولاة واني ادعوك الى ما هو خير لنا ولك والعافية ان تقبل ما دعاك الله اليك اللي احنا بندعوك اليه برضه اللي هو دعوة الله عز وجل ونرجع الى ارضنا وترجع إلى أرضك إلا إن داركم لكم وأمركم فيكم وما أصبتم مما وراءكم كان زيادة لكم دوننا وكنا لكم عونا على أحد إن أرادكم أو قوي عليكم بص الكلمة اللي جاية بقى واتق الله يا رستم واتق الله يا رستم ده الوفد المكون من ستة بيقول لرستم واتق الله يا رستم ولا يكونن هلاك قومك على يديك فإنه ليس بينك وبين أن تغبط به إلا أن تدخل فيه وتطرد به الشيطان عنك هذا كلام قوي جدا كان رد رستم رد خايب زيه طبعا آه قعد يصرصر بكلام كده ملوش لازمه آه نقول برضه اقول له كلام ملوش لازمه علشان تعرف بس قوه الكلام من المسلمين والكلام الخايب من غير المسلمين رستم بيرد على الوفد المكون من سته بيقول لهم اني قد كلمت منكم نفرا اللي هم الثلاثه اللي فاتوا يعني ولو انهم فهموا عني رجوت ان تكونوا فهمتم يمكن يكونوا قالوا لكم يعني وان الامثال اوضح من كثير الكلام انت نفر ان كنتم ما فهمتوش انا اقصد ايه فانا هضرب لكم مثل يوضح انا عايز اقول ايه وساضرب لكم مثلا تبصروا انكم كنتم اهل جهد في المعيشه وقشب في الهيئه لا تمتنعون ولا تنتصفون فلم نسئ جواركم ولم ندع مواساتكم تقحمون المره بعد المره فنميلكم يعني نمونكم يعني نديكم المؤونه يعني ثم نردكم وتاتوننا اجراء وتجارا فنحسن اليكم وقد اصاب اناس كثير منكم من ارضنا ما ارادوا ثم كان مصيرهم القتل يقصد معركة الجسر يعني طب انت ما لقيتش المعركة الوحيدة اللي خسرها المسلمون هي دي المعركة فعلا الوحيدة اللي هزم فيها المسلمون زي ما قلنا وكان منهم 4000 2000 في المعركة و2000 غرقى فهو بيقول لهم وقد أصاب أناس كثير منكم من أرضنا ما أرادوا ثم كان مصيرهم القتل يقصد معركة الجسر يعني والهرب ومن سنى اللي هم يعني الفرس يعني خير منكم واقوى وقد رايتم انهم كلما اصابوا شيئا اصيب بعضهم ونجا بعضهم وخرج ممن كان اصاب يعني يقصد احتلال المسلمين يعني ان هم طلعوا قبل كده يعني يعني سابوا الحيره ورجعوا لما رجع المثنى بن حارث الشيباني بقى ينسحب من الحيره وبقى يرجع لها تاني يعني فبيقول لهم بقى رستم انما مثلكم مثل ثعلب دخل جحرا وهو مهزول ضعيف الى كرم فكان فيه ياكل ما شاء الله قاعد ياكل جوه بقى الجحر ده فرآه صاحب الكرم ورأى ما به فرحمه فلما طال مكته في الكرم وسمن وصلحت حاله وذهب ما كان به من الهزال أشر أي بطر فجعل يعبث بالكرم ويفسد أكثر مما يأكل فاشتد على صاحب الكرم صاحب الجنينة دي اللي فيها البتاع فقال لا أصبر على هذا من أمر هذا فأخذ له خشبة واستعان عليه غلمانه فطلبوه وجعل يراوغهم بيضربوه يعني هو يهرب منهم اللي هو الثعلب يعني فلما راى انهم غير مقلعين عنه ذهب ليخرج من الجحر الذي دخل منه فنشب اتسع عليه وهو مهزول وضاق عليه وهو سمين لما دخلوا كان سهل لانه كان هزيل لكن تخن وكل جوه وسمن فمش قادر يطلع فجاءه هو على تلك الحال صاحب الكرم فلم يزل يضربه حتى قتله وقد جئتم انتم مهازيل وقد سمنتم وقد سمنتم شيئا فانظروا كيف تخرجون طبعا كلام خايف يعني عايز يقول لهم يعني انتوا جايين بقى ايه عملتوا زي الثعلب ده يعني كنتوا جايين فيكم هزال وتعبانين سمنتم وكبرتم مش هتقدروا تطلعوا من ايدينا بقى مش هتقدروا تطلعوا من ايدينا ده كلام رستم ثم ثرثر رستم بامثال سخيفه بيرددها على اساس ان هو ايه يعني يضعف معنويات المسلمين نشوف بقى رد الوفد على كلام رستم الهايف بتاع الثعلب ده والكلام ده قال الوفد لرستم أما ما ذكرتم من سوء حالنا فيما مضى وانتشار أمرنا أي ما كنا فيه من فوضى يعني فلما تبلغ كنهه يموت الميت منا إلى النار ويبقى الباقي منا في بؤس فبينا نحن في أسوأ حال بعث الله فينا رسولا من أنفسنا إلى الإنس والجن رحمة رحم بها من أراد رحمته ونقمة ينتقم بها ممن رد كرامته فبدأ بنا قبيلة قبيلة فلم يكن أحد أشد عليه ولا أشد إنكارا لما جاء به ولا أجهد على قتله ورد الذي جاء به من قومه الذين يلونهم حتى طابقناه على ذلك كلنا فنصبنا له جميعا وهو وحده فرد ليس معه إلا الله تعالى فأعطي الظفر علينا فدخل بعضنا طوعا وبعضنا كرها ثم عرفنا جميعا الحق والصدق لما آتانا به من الآيات والمعجزات وكان ممن آتانا به من عند ربنا جهاد الأدنى فالأدنى فصرنا بذلك فيما بيننا نرى أن الذي قال لنا ووعدنا لا يخرم عنه ولا ينقض حتى اجتمعت العرب على هذا وكانوا من اختلاف الرأي فيما لا يطيق الخلائق تأليفهم ثم أتينا بأمر ربنا نجاهد في سبيله وننفذ أوامره وننجز موعوده وندعوكم إلى الإسلام وحكمه فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلفنا فيكم كتاب الله وإن أبيتم لم يحل لنا إلا أن نعطيكم القتال أو تفتدوا بالجزية فإن فعلتم وإلا فإن الله قد أورثنا دياركم وأرضكم وأموالكم فاقبلوا نصيحتنا فوالله بص الأمر اللي جاي فوالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم احنا جايين على أساس الخير جايين على أساس الإسلام ولقتالكم بعد احب الينا من صلحكم لو مش هتلتزموا بقى بالكلام ده يبقى القتال بتاعكم احب الينا من صلحكم واما ما ذكرت من رساستنا وقلتنا فان اداتنا الطاعه وقتالنا الصبر وإما ما ضربتم لنا الأمثال مثلا الخاب اللي أنت ضربته ده فإنكم ضربتم للرجال وللأمور الجسام الهزل فإنكم ضربتم للرجال والأمور الجسام الجدل والهزل ولكننا سنضرب مثلكم هنقول لكم بقى على مثل بقى شوف بقى الأمثلة القوية إنما مثلكم مثل رجل غرس أرضا واختار لها الشجر والحب وأجرى إليها الأنهار وزينها بالقصور وأقام فيها فلاحين يسكنون قصورها ويقومون على جناتها فخلى الفلاحون في القصور على ما لا, على ما لا يحب وفي الجنان بمثل ذلك فأطال نظرتهم فلم يستحيوا من تلقاء أنفسهم فأطال نظرتهم فلم يستحيوا من تلقاء أنفسهم استعتبهم فكابروه فدعا إليها غيرهم وأخرجهم منها فإن ذهبوا عنها فخطفهم الناس وإن أقاموا فيها صاروا خولا لهؤلاء يملكونهم ولا يملكون عليهم فيسومونهم الخسف أبدا ووالله إن لو لم يكن ما نقول لك حقا ولم يكن إلا للدنيا لما كان عمنا لما كان عم ضربنا به من لذيذ عيشكم ورأينا زبرجكم من صبر ولقارعناكم حتى نغلبكم عليه هكذا كلام طيب جميل وصل رستم إلى المواجهة إذا لا بد من المواجهة خلاص فشلت يعني نقدر نعتبر كده إن المفاوضات فشلت يبقى لابد من المواجهة ولا بد من القتال ولذلك بالرغم ان رستم في قرارة نفسه مقتنع بكده ومقتنع ان الناس دي على حق وكلامها قوي لكن طبعا مش لاقي اي تأييد من حد ف... وهو محطوط كقائد فلا بد انه يكمل بقى التمثيلية لاخرها فقرر المواجهة مع المسلمين ولذلك تبدأ معركة القادسية بعد فشل المفاوضات من الوفود اللي أرسلها سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه نستعد للقادسية نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته